في آية جميلة قوي في سفر الجامعة بتقول حقيقة مهمة وتفتح لنا موضوع جديد في جامعة 12 تقول يرجع التراب إلى الأرض كما كان وترجع الروح إلى الله الذي أعطاه موضوع الجسد والروح بالنسبة لناس كثيرة بيعتبروه موضوع نظري إنما الحقيقة ده من أهم المواضيع الروحية إن الواحد يميز دايما في تصرفاته في حياته أصل كل حاجة وأصل كل تصرف وأصل كل فكر الإنسان بيعتبروه له أصلين أصل من التراب وأصل من من الله نفسه لما يقول يرجع التراب إلى الأرض كما كان وترجع الروح إلى الله كما كان كأننا بنقول كده يعني روحك هي نفخة أو نسمة إلهية وجسدك أصله ترابي ومن هنا التعارض أو الخناقة اللي هنشوفها دلوقتي بين الجسد والروح إن كل واحد له أصل مختلف وللأسف في ناس مش حاسة بالخناقة دي بس على فكرة اللي مش حاسين بالخناقة معناها إن هم مشيوا مع طرف واحد من الطرفين وفي الغالب بيبقى إيه التراب فبيبقوا قفلوا خالص على صوت الروح وقفلوا خالص على الأصل الإلهي ده وأصبحوا أنت يا آدم تراب ها وإلى التراب تعود في ناس كثيرة معتبرة نفسها كده الغريب أن الكلام ده أصبح كلام الملحدين الملحدين عشان يتفادوا حتة الروحانية والتقوى والله ويعتبروا ده مش إيمانيات يسموه غيبيات فيقول لك لا الإنسان شوية تراب ولا تراب materials يعني كده كده لازم تبقى materials طب الروح يا عم طب اللي جواك ده طب الحب ده materials ازاي طب حبك لولادك طب الابداع اللي جواك طب المشاعر الجميله اللي جواك كل ده اسمه تراب طب جاي منين التراب موضوعنا دلوقتي هو حكاية كما كان دي أصل الجسد وأصل الروح والصراع بين الروح وبين الجسد وازاي المسيحية بتعلمنا نسمو بأرواحنا أو نغلب بأرواحنا ثقل أجسادنا ده الموضوع اللي يعني بنعمة ربنا ندرسه دلوقتي مع بعض في تكوين اتنين نشوف أصل الحكاية ابتدت ازاي يقول جبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض خلي بالكم الآية اللي فاتت كانت بتقول يرجع التراب إلى الأرض دلوقتي بقى أصل إيه جبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض يبقى احنا من الأرض وإلى الأرض من الأرض وإلى الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة ادي الأصلين اهو يبقى الجامعة 12 شاورت على ان كل واحد فينا في حتتين صحيح مش ممكن نفصلهم عن بعض انما في حتة تبع ربنا وفي حتة تبع التراب التراب يرجع للتراب وحتة ربنا ترجع لربنا نفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حي نتنقل على معلمنا بولس هو بيشرح بقى ده الكلام اللي قاله سيدنا دلوقتي في كورنثوس الأولى 15 يقول هكذا مكتوب أيضا صار آدم الإنسان الأول نفسا حية وآدم الأخير يقصد مين؟ ربنا يسوع له المجد بيتسمى آدم الثاني أو آدم الأخير روحا محيا لكن ليس الروحاني أولا بل الحيواني وبعد ذلك الروحاني الإنسان الأول من الأرض ترابي الإنسان الثاني الرب من السماء كما هو الترابي هكذا الترابيون أيضا يعني احنا ايه احنا ترابيين لأننا بني أدمين حتى آدم يقولوا معناها أديم الأرض يعني تراب برضه ضمن التسميات وكما هو السماوي هكذا السماويين يعني بصراحة كده لو واحد جه بيقول لك انت يا بني ادم قول له sorry انا مش بني ادم أنا مسيحي طب هي تفرق؟ اه دلوقتي تفرق اصل لما بيقول لك يا بني ادم يعني لزقك في ادم وادم ورثك ايه؟ الموت هتمشي ورا ادم يبقى مصيرك انت ادم تراب والى التراب تعود تقول له لا انا ما بقتش بني ادم انا بقيت ابن الله زي المسيح ان كان ادم رجع للتراب انا مسيحي ما رجعش للتراب انا مسيحي طلع السماء فكما لبسنا صورة التراب نلبس أيضا صورة السماوي وكما الإنسان الأول من أرض تراب الترابيين شبهه كذلك الإنسان الثاني الرب من السماء والسماويين شبهه كما لبسنا صورة التراب سنلبس أيضا صورة السماوي فأقول هذا أيها الإخوة إن لحما ودما لا يقدران أن يرثا ملكوت الله يعني إيه؟ يعني على قد الجسد ده زي ما سيدنا شرح دلوقتي ما ينفعش يدخل السماء ما ينفعش مش وش سما ما يستحملش ما يستحملش يقعد في حضرة الملائكة والقداسة والعظمة بتاعة ربنا لا يراني الإنسان ويعيش هنا مقصود بيها إيه بقى الإنسان الترابي لا يحتمل أن يرى الله في مجده لما موسى قال له أرني مجدك قال له مش هينفع تشوف كل اللي أنت عاوزه طول ما أنت لسه ترابي لكن لما المسيح يجي لنا ويغير طبيعتنا ونبقى سماويين زيه كده نقدر نشوف ربنا إلى الأبد ولا يرث الفساد عدم الفساد في روميا سبعة قصة طويلة حكاها معلمنا بولس وبيعتبروه أجمل إصحاح فلسفي في كلام بولس الرسول فلسفة تبان قوي في ربع روميا سبعة وطبعا الفلسفة فيلوسوفي دي مش حاجة مش حاجة وحشة يعني كلمة فلسفة دي مش تهمة على فكرة فيلوسوفية يعني حب الحكمة وعشان كده لما نقول فلسفة مسيحية احنا مش بنقول حاجة وحشة بنقول بولس فيلسوف المسيحية ده معناه من العمق والتأمل انه اتملى حكمة عشان يكشف لنا عن أسرار بالروح القدس تهمنا كلنا فاحنا مش بنتفلسف بالمعنى حكمة بشرية لا بنتفلسف بمعنى حكمة روحية لما يقول في كورنثوس لسنا نتك... إنما نتكلم في حكمة ولكن ليست من هذا العالم ولا من عظماء هذا العالم الذين يبطلون يحكي لنا بقى عن كل اللي احنا بنحس بيه جوانا هنقراها الحتة دي ونمشي فيها حتة حتة يقول اننا نعلم ان الناموس روحي هو خلي بالكم اصل قصة روميا ايه روميا هي روما ان في جماعة من المسيحيين اللي أصلهم يهودي بدأوا ينادوا أن الواحد لازم يبقى يهودي قبل ما يبقى مسيحي ولازم يختتن ولازم يخضع للناموس تماما وأن هو ده أساس دخوله على المسيحية أو أساس من للخلاص بولس طبعا هاجوا وماجوا قال لهم لا أنا أكتر واحد فيكم متعصب إن أنا بقول لا الختان ما يوصلش والناموس ما يوصلش واحنا كده هنعطل اللي عمله ربنا يسوع له المجد فابتدى معلمنا بولس يرد على الفكرة وبعدين اتصعد الموضوع اتعمل مجمع في اورشليم اجتمعوا كل الرسل مع بولس وقال لهم يا جماعة أنا قلت بولس قال إن ده التهود ده مرفوض وإن كفاية الإيمان بدم المسيح والمعمودية والتوبة والتناول والحياة المقدسة إنما لا حفظ السبت هيخدم الفداء ولا ذبايح العهد القديم هتنفع ولا الناموس هيوصل الإنسان للسبت فلقى كل الرسل موافقينه على كلام وكلهم قالوا له صح انت ما قلتش حاجة غلط رجع فرحان أنطاكيا فاكر المشكلة خلصت كانوا الجماعة بتوع التهود وصلوا روما ونشروا أفكارهم المسمومة إن لازم ناموس لازم ختان لازم سبت لازم ذبايح لازم فرائض عشان الواحد يوصل السماء فكتب كل الرسالة بتاعت رومي عشان الحتة دي عشان يقول لهم لا المسيح هو الطريق الوحيد للسماء فلما كانوا يقولوا الناموس الناموس الناموس قال لهم طب بصوا أنا مش ضد الناموس الغلط مش في الناموس الغلط في أنا فهنا بيقول إننا نعلم أن الناموس روحي أما أنا فجسدي مبيع تحت الخطيه لأني لست أعرف ما أنا أفعله إذ لست أفعل ما أريد بل ما أبغضه فإياه أفعل فإن كنت أفعل ما لست أريده فإني أصادق الناموس أنه حسن يعني إيه مفيش حد في الدنيا ممكن ضميره يوافق أن السرقة صح بس في ناس كتيرة مش قادرة ما تسرقش فبولس بيقول أنا أصادق أن الناموس حسن بس أنا مش قادر أعمله أنا عاجز أن أنا أبقى بيرفكت حسب الناموس مش عارف أوصل لها لكن إذا كنت عاوز رأيي في الناموس الناموس صح بس الغلط جواي فأنا مش عارف أعمل الناموس إن كنت أفعل ما لست أريده خلي بالكم هيبتدي يشرح يشرح الصراع الإنساني ده الصراع ده جميل لما الواحد فهمه هيحس إنه ماشي صح في حاجات كتير وعلامة صح وجود الصراع ده أصادق الناموس أنه حسن فالآن لست بعد أفعل ذلك أنا بل الخطية الساكنة في فإني أعلم أنه ليس ساكن في أي في جسدي شيء صالح لأن الإرادة حاضرة عندي أما أن أفعل الحسنى فلست أجد أظن كلنا بنحس بدي مثلا تبقى إيه ناوي تروح تصلي النهاردة وبعدين عاوز تصلي روحت تعبان قوي ابتدي الصراع يشتغل ما تصلي بكرة بس أنا كنت وعدت ربنا هصلي بس أنا مش قادر أقف ويدخل بقى الواحد في الكونفليكت ده أنا عندي إرادة إن أنا أعمل الصح بس مش قادر أعمله في ناموس آخر في صوت تاني جوايا بيقول لي ما تنام في صوت بيقول لي سامح وفي صوت بيقول لي اوعى تسامح في صوت بيقول لي صوم وفي صوت بيقول لي كل في صوت بيقول لي اسهر وفي صوت بيقول لي نام في صوت بيقول لي اكذب وفي صوت بيقول لي قول الحق في خناقه جوه الصوت الصح ماشي مع الناموس ماشي مع رغبات ربنا طبعا مع إرادة ربنا فالعيب مش في الناموس يقول أعلم ليس ساكن في جسدي شيء صالح لأن الإرادة حاضرة عندي أما أن أفعل الحسن فلست أجد لأني لست أفعل الصالح الذي أريده بل الشر الذي لست أريده إياه أفعل وده سر الندم يا جماعة ليه كتير قوي ناس ترجع ندمانة تقول عملت حاجة كان نفسي ما أعملهاش طب إيه اللي جبرك وغصبك ما هو كأن في حاجة جواك بتزقك على الغلط وفي حاجة بتزقك على الصح فيقول اللي لست أفعل الصالح الذي أريده بل الشر الذي لست أريد إياه أفعل فإن كنت ما لست أريد إياه أفعل لست بعد أفعله أنا أنا دي اللي هي الطبيعة الأولى النقية قبل ما يكون في خطية بل الخطية الساكنة فيا ده الفساد اللي دخل في طبع آدم وورثناه منه يشرحها بط... هيكرر بولس لما يشرح حته مكلكعه يستفيض ويقعد يعيد ويزيد لغايه ما توصل فيقول ايه؟ اذا اجد الناموس لي حينما اريد ان افعل الحسنى يعني الناموس بيقول لي اعمل الصح وانا عاوز اعمل الصح ان الشر حاضر عندي يعني الشر يسبق وياكل الجوله واعمل الغلط اللي كان نفسي ما اعملوش فاني اصر بناموس الله يعني بص اقول لكم حاجه وانتوا بتقعدوا تسمعوا اي عظه تلاقي نفسك مبسوط مهما كان فيها مثاليات عظه بتقول لك سامح الغفران الطهاره النقاوه القداسه ما تبقاش منزعج لان ضميرك بيقول لك ايوه الكلام ده صح هو المفروض كده قلبك بيقول لك كده الصح كده المفروض كده تطلع من الوعظه مع أول موقف تلاقي نفسك اتعصبت وجبت سيرة الناس الله أمال إيه المفروض والمثاليات الانسجام اللي كنت فيه وده اللي بيحصل جوان فيقول أصر بناموس الله بحسب الإنسان الباطن يعني أنا مبسوط من اللي عاوزه ربنا من جوايا ولكني شوف التعبير ده بقى أرى ناموسا آخر في بروجرام آخر جوايا في أعضائي يحارب ناموس ذهني ادي الخناقه بقى اللي عاوزين نتكلم عنها كان في برنامجين برنامج بيقول لي اعمل الصح وبرنامج بيقول لي اعمل الغلط ده اللي هنسميه الروح والجسد هو العيب مش في الجسد كبادي يعني لا العيب في الفساد اللي دخل في الجسد كلمة الجسد في ذاتها مش خطية طبعا الجسد مقدس ده هيكل لله إنما الفساد اللي دخل في الجسد عمل زي ناموس تاني اسمه ناموس الشر بقى بيسوق أو بيزق الإنسان على الغلط بيستغل بقى الغرائز الطبيعية ويستغل المغريات والشهوات اللي حوالين الدنيا ويستغل المادة اللي في الحياة وفي ناموس آخر في الذهن حركوا الضمير الإنساني بالذات لا بقى لو اتعمد الروح القدس يشتغل على دي في ناموس بيقول لي خليك شبه المسيح وفي ناموس بيقول لي خليك بني آدم كأن آدم بيشدني من, من إيد وربنا يسوع بيشدني من إيد آدم بيشدني للقبر للتراب والمسيح بيشدني للسماء آدم بيشدني لجهنم والمسيح بيشدني للملكوت وأنا اللي في النص والصراع ده جوايا يعني آدم جوايا وربنا يسوع دلوقتي بعد المعمودية جوايا واضحة الفكرة فيقول يحارب ناموس ذهني ويسبيني إلى ناموس الخطية الكائن في أعضائي ويحي أنا الإنسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت كأن نهاية الصراع هتخلص إمتى لما الواحد يقلع الجسد ده لما يخلع الجسد ينتهي الصراع هنشوف هيحسم لصالح مين ما هو هتبان النتيجة بس طبعا للصراع اللي انت عايشه النهاردة لكن من ينقذني من جسد هذا الموت يعني الجسم اللي بيشدني للخطية أنا تعبت منه أنا متضايق منه أشكر الله بيسوع المسيح يبقى الخلاص والحل عند ربنا يسوع له المجد إذ أنا نفسي بذهني أخدم ناموس الله ولكن بالجسد ناموس الخطية يعني أنا نفسي عايش الصراع ده بولس بيقول كده بدماغي عاوز أرضي ربنا جسمي في الآخر ما بيعملش كل اللي ربنا عاوزه طب بتشكر المسيح على إيه هيقول أهو إذا لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح يعني بصوا يا جماعة هتقولوا طب احنا كده ملناش دور يعني لا ده هنا الدور واضح جدا انت اللي هتحدد كفة ايه اللي هت... هت... هترجح اذا مشيت بالروح والناموس الروحي بيحركك وصوت ربنا بيشغلك وتتحدى وتقاوم وتسيطر وتقمع في كلمات كتير هتيجي على الناموس التاني انت كده ماشي في سكة السماء ومفيش دينون عليك انما اذا خضعت للناموس الطبيعي اللي بيشدك للدنيا اللي بيخليك تغلط زي ما الناس بتغلط وقفلت على الصوت التاني يبقى انت ماشي ورا ادم يا ادم من التراب والى التراب تعود فعارفين في بعض الناس تاخد الآية دي بالذات وتعتبر أن الخلاص اكتمل تماما ويقولوا يعني الخلاص في لحظة أو الخلاص خلص بيقولت لا شيء من الدينونة الآن فالرد ببساطة تقول له كمل الآية على الذين هم في المسيح يسوع يبقى أول شرط إيه ماشي مفيش دينونة على اللي في المسيح هل انت في المسيح 24 ساعة كل يوم في المسيح يعني ايه قلبا وقالبا في المسيح مخك ما بيطلعش بره ربنا دقيقة قلبك ما بينبطش الا بربنا يسوع دقيقة بصراحة لا المسيح بيغيب عن عقلك كتير وبيغيب عن قلبك كتير وانت مش دايما في المسيح يسوع يبقى اول شرط هو مش مظبوط مش مكتمل اتنين السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح يعني ايه يعني هل دائما تسلك حسب الروح لا طبعا في وقت كتير قوي تسلك حسب الجسد بدليل ان احنا بنغلط لغايه دلوقتي لو انت قلت انك دائما في المسيح يسوع وتسلك دائما حسب الروح خلاص قول لا شيء من الدينونة بس بما ان الشرطين دول ياخدوا العمر كله وما يكتملوش غير على باب السماء يبقى ما تقولش خلصت قول أنا عايش رحلة الخلاص أنا في سكة الخلاص أنا بحاول ونعمة ربنا تسند لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت ما كان الناموس عاجزا عنه هنا بقى بعد ما رفع الناموس وقال الناموس كويس قال بس أقول لكم حاجة بقى في فرق جديد كبير قوي بين ناموس العهد القديم وروح العهد الجديد المسيح ما جاش يديني ناموس جديد قد ما جاء يديني روحه أصل الناموس في العهد القديم ما حطش فيا روح جديدة هو حط قدامي لستة أوامر وقوانين أنا ما عرفتش أعملها لأن ما ادانيش قوة على التنفيذ هو اداني شريعة قوانين وحتى يقول بعد كده الشريعة دي اللي المفروض أعيش بيها وأرضي ربنا هي اللي حكمت عليا بالإعدام انما في العهد الجديد لما ربنا لقاني عاجز قال انا هقعد اديهم ناموس كتير جديد ما هم ما قدروش على القديم بالذات كمان لما يرفع مستوى الوصيه من لا تقتل الى لا تغضب ده كده بقى الحكايه باظت خالص ده كان في ناس بتقتل امال بقى لما يقول لا تغضب ده بالحكايه لا هنا امتياز العهد الجديد انه ما اداش ناموس فقط لا ادى روح ادى قوه جوه الانسان تخليه ينفذ ادي بقى الفرق اللي احنا خدناه فيقول ناموس روح الحياة في المسيح يسوع أعتقني من ناموس الخطية والموت لأنه ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد الله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية والأجل الخطية دان الخطية في الجسد ننط على الآية اللي بعدها في رومية 8 عدد 7 يقول لأن اهتمام الجسد هو موت واهتمام الروح هو حياة وسلام احنا خدنا الجانب الفلسفي أو النظري في الموضوع تعالوا ندخل شوية في حتة عملية بيقول اهتمام الجسد هو موت يعني ايه يعني طول ما اللي بيحرك الواحد فينا ماذا تأكل ماذا تشرب ماذا تلبس يبقى ده بيؤكد ان انت سكتك ايه تراب ده المسار الطبيعي للاهتمامات الجسدية اهتمام الجسد موت انما لو الروح بيقول لك هتصلي امتى هتقرا الانجيل امتى هتحب الناس امتى هتتناول امتى اهتمام الروح حياه ابديه فاصبحت الحكايه ليها ابلكيشنز يعني ما هوش كلام نظري ده الصراع ده في كل لحظه الواحد بيحس كل لحظه الواحد منتبه الى وجود خناقه جواه ووجود الخناقه دي علامه صحيه لانها لو مش موجوده يبقى انت سلمت خلاص انك بني ادم عادي يبقى ما تطلبش من المسيح ابدا يبقى مالكش في المسيح حاجه مالكش معاه نصيب انما وجود الصراع دي علامه كويسه عشان كده ناس ساعات تكتئب انها غلطانه وتبقى حزينه حزنك على خطأك علامة وجود صراع علامة انك رافض العيشة بتاعت البني ادمين العادية علامة اشتياقك انك عاوز تبقى تبع السماء مش تبع الارض علامة اصرارك على تبعيتك السماوي مش الترابي فكل حزن على خطية دي علامة كويسة عشان كده طوبى للحزان الآن لأنهم يتعزون لأنك لو ما كنتش بتحزن على خطيتك يبقى أنت هالك يبقى أنت مالكش نصيب مع السماويين أما حزنك على الغلط دي علامة كويسة مش بنقول ما بتغلطش انما مجرد هذا الحزن على الخطيه معناها رفض الخطيه معناه اشتياق للحياه الافضل معناه انك انت الناموس الروحي بيتحرك جواك في رومية 8 بعدها بشوية يقول ايه رومية 8 ده اصله غني قوي بالموضوع لكن مش هنقدر ناخده حتة حتة احنا هننط شوية فاذا ايها الاخوة نحن مديونون ليس للجسد لنعيش حسب الجسد يعني ايه بصراحة تقعد تأكل جسمك وتشربه وتلبسه وتزينه وتعالجه وفي الاخر يوديك فين جهنم طب ده كلام احنا مش مديونين له بقى انما لو خدمت على الروح هتديك هتوديك الملكوت فيبقى يعني من الغشم ان الواحد يقعد يخدم على جسده زياده كده ويهمل روحه اللي هي توصله السما فاستخدم التعبير الجميل بتاعه لسنا مديونين للجسد انت مش مديون له بحاجه كفايه ياكل لقمه وخلاص انما هتقعد تطبطب عليه تطبطب عليه على طول وفي الاخر هيوديك فين هيغرقك لانه ان عشتم حسب الجسد ستموتون ولكن ان كنتم بالروح تميتون اعمال الجسد فستحيون خلي بالكم من دقه التعبير برضه بتاعت بولس الرسول كان الطبيعي يقول ايه ان عشتم حسب الجسد ستموتون وان عشتم حسب الروح فستحيون ما قالهاش كده شوفوا حكمته لأنها مش ببساطة كده عشتم حسب الروح لا طب الجسد هيروح فين فقال إن عشتم حسب الجسد ستموتون دي واضحة لكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون لأن الجسد مش هيسكت هيزن هينقح هيغلس هيبقى عاوز طلبات غلط كتير طب انت تسيطر عليها ازاي مش هتقدر لوحدك مش ممكن تقول ج- لا لجسدك لوحدك ما تقدرش لكن هنا محتاج المعونة هنا بقى الروح تعود على الروح القدس إن كنتم بالروح روح الحياة الجديدة روح المسيح اللي فيكم تميتون أعمال الجسد فستحيون وده اللي بقى يسموه أولاد الله لأن كل الذين ينقادون بروح الله أولئك هم أبناء الله كأن كلمة ابن الله دي دي كلمة ليها زي ما هي امتياز عالي قوي وقعدنا الصبح نقول يا سلام على جمال البنوة وعظمة امتياز ان احنا اولاد ربنا طلعت ليها مسؤولية عشان تقول ابانا الذي ده انت لازم تراجع حاجة مهمة قوي هو مين اللي سايق في حياتك جسدك ولا روح الله لو جسدك اللي سايق بصراحة ما ينفعش تقول ابانا الذي في السماوات عشان كده تلاحظوا كنيستنا حكيمة قوي انها تحط مقدمة لأبانا الذي بالذات بقى واحنا قدام الذبيحة في القداس تقول لكي بقلب طاهر ونفس مستنيرة ووجه غير مخزي وإيمان بلا رياء ومحبة كاملة نكسر بدالة بغير خوف أن ندعوك يا الله الآب القدوس ونقول إيه ده كله ده؟ ما احنا عاوزين أبانا الذي المقدمة الطويلة دي كلها عشان تراجع انك المفروض تبقى متساق بروح الله عشان تقول يا ابويا عشان تقول لربنا يا ابا الاب يا ابويا يعني انت لازم تكون اللي سايق فيك روح الله مش جسدك مش الناموس الطبيعي مش الغرائز الإنسانية مش ما يحتاجه جسمك لا الكنترول هنا للروح القدس اللي فيك ده اللي يخليك تستاهل تقول يا يا ابويا يا ربنا يا ابي في غلطيا معلمنا بولس برضو قال نفس الكلام بس بدل ما يستخدم كلمة الناموس الطبيعي والناموس الروحي استخدم كلمة الجسد والروح بتلقائي فقال ايه انما اقول اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد برضو كان دايما سيدنا أنبا موسى يعلمنا زمان ان حرف الف هنا مهم قوي ليه مش بيقول ولا تكملوا لا ولا هتبقى وصيتين انما دي وصيه واحده مش وصيتين لو انت عرفت تعيش بالروح القدس هتبقى نتيجه طبيعيه انك بدات تتحدى شهوات جسدك عشان كده ساعات يجي شاب مثلا بيتحارب من شهوات الشباب يفاجأ ان ابونا يقول له ايه صلي كتير اتناول كتير يا ابونا بقول لك آه، زنا وافكار و... يا حبيبي صلي كتير اقرا الانجيل كتير تعال اعترف بانتظام اتناول كتير احنا في ايه وانت بتقول ايه لا ابونا فاهم صح هو لو اتبرمج روحيا لو سلك بالروح لو امتلأ بالروح هيلاقي كل الش... الهيصة اللي جوه دي هتهدى لوحدها فلا ها فلا تكملوا شهوة الجسد هيلاقي الحاح الجسد بيقل برضه واحد بيتحارب من حب الفلوس شغلاه جدا نقول له تعالى اخدم اخدم ودي هتحل اه هتحل لما يخدم ويسلك بالروح ويدخل آه، يشيل هموم الناس يفاجأ انه سيطرة حب المادة عليه عمال يضعف لأن المسيح علمنا كده واسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد إنما لو أنت وقفت تتحدى شهواتك لوحدك ما تقدرش تتحدى أفكارك لوحدك لا يمكن هتكسب الجولة اطلع من الملعب ده وامشي في والزق لربنا مجرد تقرب وتلزق لربنا وتسلك بالروح وتمتلئ بالروح تلاقي كل سلطان الوش الحتة التانية دي عمال يروح فلا تكملوا شهوة الجسد لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلوا ما لا تريدوا نفس اللي كان بيقوله في روميا سبعة افتكروا روميا سبعة وغلطي خمسة دول فلسفة الصراع الداخلي في كل إنسان ولكن إذا انقضتم بالروح فلستم تحت الناموس وأعمال الجسد ظاهرة لو واحد يعني عاوز يراجع يقصد إيه بالجسد ما يقصدش الأكل والشرب العادي لا ده يقصد الخطايا الجسد الزنا العهارة النجاسة الدعارة وهكذا وبعدين يقول أما ثمر الروح فهو محبة فرح سلام طول أناة لطف صلاح إيمان وداعة عف يعني إيه أنت مشغول بأنهي كفة كفة السوداء اللي في الأول دي ولا الكفة الجميلة البيضة الثانية هل الإنسان الروحاني فقط طموحه لا الإنسان الروحاني عنده طموح لأنه إنسان طبيعي بس بدل ما يبقى طموحه يبقى غني لا طموحه يبقى وديع أو غني بالفضائل بدل ما يبقى طموحه الشهرة العالمية الأرضية يبقى طموحه إنه يبقى معروف عند ربنا عنده طموح بدل ما يبقى طموحه إنه يتمم شهوات جسده طموحاته إنه يتمم شهوات روحه الشبع بربنا إنما هو كإنسان مليان طموحات فهنا عشان كده استخدم تعبير لخبط ناس كتير ساعات او خلى الناس يعني بعض القديسين كتبوا فيه هل الروح تشتهي؟ هل كلمة تشتهي دي طليقة بالروح؟ الجسد يشتهي ضد الروح دي ماشي لكن الروح ضد الجسد يعني هل هناك شهوات روحية؟ طبعا في شهوات روحية. طبعا شهوة الصلاة وشهوة الخدمة وشهوة خلاص النفوس وشهوة التوبة كل دي شهوات مقدسة. طب اشمعنى عمال تأكل جسدك وسايب روحك؟ وربنا يسوع استخدم نفس التعبير في الموعظة الجبل لما قال طوبى للجياع والعطاش إلى البر ما هو الجوع والعطش ده شهوة أو غريزة يعني يعني إلحاح فظيع إن واحد جعان عشان ياكل أو عطشان طب أنت لازم توصل إنك تحس بدي إنك في وقت جعان لربنا وعطشان لربنا والذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات يعني أنت هتمشي بالروح هتركز في ربنا وتقاوم جسدك بأهواء وشهواته فغلطية ستة يكمل نفس البرنامج يقول لأن من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فسادا ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية بص الحياة أي واحد يا جماعة كده حياته عبارة عن إيه عمال يعيش لحساب الدنيا طب في الآخر هيبقى تراب هيبقى رقم في التاريخ لكن بص لأي قديس عاش كانت حياته عبارة عن تعبير يزرع للروح كل حياته كان عبارة عن بيزرع كل أنواع الزراعة الروحية طبعا من الروح يحصد حياة أبدية أما الروحي في كورنثوس بقى الأولى اتنين يقول يحكم في كل شيء وهو لا يحكم فيه من أحد امتياز تاني بقى للي يغلب الروح على الجسد انه الانسان الروحاني ربنا يديله حكمة يمشي كل حاجة في الدنيا جنب حياته الروحية بينما الإنسان اللي مش عايش بالروح القدس لا عارف يمشي الدنيا وطبعا ركن حياته الروحية الإنسان الطبيعي يحتاس في أصغر مشكلة الإنسان الروحاني حياته الطبيعية ماشية لوحدها بأقل مجهود ممكن بأقل تفكير هذه كلها تزاد لكم هو كل تركيزه في حياته الروحية في نمو الروحي في طموحاته الروحية في شهواته الروحية في غذائه الروحي في سلوكه بالروح في امتلاءه بالروح ده كل اللي شغله طب والأكل والشرب والعيال والمدارس هتمشي لوحدها لأنه مصدق الوعد هذه كلها تزاد لكم بس هو بيطلب ملكوت الله وبر والباقي بيجي لوحده العكس بقى لو لقيت واحد باصص على الدنيا بس كل اللي شغله زي ما الناس بتفكر ماذا ناكل ماذا نشرب ماذا نلبس والعيال والجواز وال... هتلاقي حياته الروحيه اتسرقت وحياته الطبيعيه مش راضيه تمشي ماشيه بالزق آه الكلام ده بقى مش اختراع بولس لا خلي بالكم الكلام ده قاله ربنا يسوع له المجد بتعبيرات ابسط جدا انتوا عارفين ربنا يسوع له المجد السهل الممتنع تعبيراته بسيطة جدا لكن بيقول أعمق معاني وفلسفة ففي الموعظة على الجبل ربنا يسوع له المجد قال إيه أقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون ولا لأجسادكم بما تلبسون أليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس ما أنت عشت طول العمر ده كل اللي يشغلك منظرك ولبسك وصحتك والرجيم وال... طب ما تيجي نعمل رجيم روحي شوية يعني النهاردة الدايت ده شاغل الناس مشغولية فظيعة دي حاجة كويسة صحيا بس هيديهم عمر قد ايه يعني ربنا يدي العمر للكل بس طب ما تعمل رجيم روحي ده الناس في الرجيم الحقيقة بتلتزم بالتزامات لو التزمنا بنصها في الحياة الروحية هنبقى قديسين ده الناس بتكسر الصيام عشان الرجيم انما صحيح شوفوا الاهتمامات الجسدية واخدة ايه ده في ناس بتخس عشان تلبس فستان اصل الفستان غالي غلط اللي انا قلته ملناش دعوه بالسياسه خلاص ملناش دعوه بالسياسه طب انت مش عاوز تخس عشان تلبس النعمه تلبس المسيح نفسه تشيل شويه عفره كده وتراب ولخبطه في حياتك عشان تلبس النور والنعمه والمسيح والبركه مش دي اهم اكيد اهم كتير قوي مفيش مانع انك تعمل التانيه بس الاولويات ايه ترتيب أولوياتك إيه؟ بقينا نسخة من الناس اللي كل تفكيرها ماذا نأكل ماذا نشرب ماذا نلبس طب هو ده ينفع؟ المسيح يبص من السماء هم دول ولادي دول اللي أنا دفعت دمي تمنهم في الآخر بي بيسافروا عشان يشتروا لبس وبيدفعوا ملايين عشان منظرهم الجسدي طب منظرهم الروحي والأبدية والوداع والفرح والمحبة والسلام الحاجات دي ملهاش تمن عندهم ده ده بولس يقول صرنا منظرا للناس والملائكة يعني الملائكة يبصوا علينا بصراحة فضيحة الملائكة بقى فاكرين ان احنا مقدرين قوي بقى اللي اتعمل فينا يعني لا ده يعني لا اكل ولا شرب ولا لبس كلام فارغ كل لا لا ولا مقدرين ولا حاجة طبعا حاجة تكسف ان الواحد بعد اللي عمله المسيح وصية بالبساطة دي محدش عارف يعملها او محدش مشغول بيها هو مش بيقول ما تلبسوش وما تاكلوش بيقول ما تهتموش ما تزودوش الاهتمام بالحاجات دي فكر بطريقة تاني وانت بتاكل كم واحد مش طايل ياكل او ده اسمه اهتمام روحي وانت بتلبس كام طفل مش لاقي يلبس كم واحد برداء عنده يعني مش ما عندوش بطانية تغطى بيها في الشتاء اسمه اهتمام روحي انما كده كده هتلبس وهتاكل وهتبقى الحكاية تراب برضه حتى لو لبست ايه وطبعا يقعد ربنا يسوع يحايلنا فيقول بصوا على العصافير طب ما فيش حد من العصافير بينام جعان اكيد انتوا احسن مش معقول هتناموا جعانين طب بصوا على الورد شوف الورد لابس شيك ازاي محدش يعرف يعمل الالوان دي حتى اقول لك الالوان الطبيعيه اغلى حاجه في السوق وبرده ما تجيش جنب الطبيعه حاجه فيقولها ده كله ده ببلاش يعني الالوان الطبيعيه اللي في الورد يومين وبتترمي في الزباله يعني ببلاش تدفع انت فيها كم الف دولار انما عند ربنا ببلاش لكن تفضل واكل عقلنا ونضيع المهم لكن اطلبوا اولا ملكوت الله وبره هذه كلها تزاد لكم السؤال اللي عاوزين نطلع بيه دلوقتي جسدك واخد من تفكيرك قد ايه وروحك واخدة من تفكيرك قد ايه بتتعالج روحيا قد ايه وبتتعالج جسديا قد ايه تلاقي كل واحد مسافر معاه شنطة أدوية موضة كده برضه لكن ممكن ما ياخدش الإنجيل والإجبية ما هي على طول دي تقفشنا الحاجات دي ما هو معناه انه صحته غالية جدا عليه اما صحته الروحية مش شغلة في امراض روحية خطيرة اوحش من اي سرطان واوحش من اي مرض عضوي والناس مش مركزة في علاجها الكراهية مرض مميت ويبقى الواحد قلبه شايل قد كده احقاد من الناس وبس كل حاجة عاوز يظبط الضغط بالمسطره 120 على 80 120 على 80 ايه بس تخليك في المصيبة اللي هنروح بيها جهنم يعني في مرض أفظع جدا وخطير جدا لكن هي المقاييس اتقلبت جسدك واخد من عقلك تفكير قد ايه منظرك قدام الناس شغلك قد ايه منظرك قدام ربنا شغلك قد ايه الله لا ينظر الى الوجوه قصير طويل اسود ابيض آه، صغير في السن عجوز في السن كل ده ما بيشوفوش المسيح له المجد باصص على جوه على طول دي شغلانه هو باصص على جوه طب انت انشغلت بجوه عشان ده اللي شايفه المسيح والملائكه وكل البشر بعدين هيشوفوا اللي جوه مش هيشوفوا اللي بره النهارده بس اليومين بتوع بره لكن هي اللي هيستمر بعد كده هو الانسان اللي هنسمع عنه دلوقتي الانسان الداخلي في كورنثوس الثاني أربعة يقول ايه لذلك لا نفشل وان كان انساننا الخارج يفنى نفس الفلسفه اللي احنا شايفينه من بره ده طبيعته كده بيفنى مع كل لحظة مع كل دقيقة في عد تنازلي إنما في عد تصاعدي في الداخل طب أنت شغال لأنهي حاجة بتحاول توقف العد التنازلي من بره بتحاول تطول عمرك بال- بال- بالزق طب ما بقول لك حاجة أهم ما ت- ما تشتغل على الحاجة اللي ماشية جوه المفروض العد تصاعدي وإلى ما لا نهاية الإنسان الداخلي لا يموت اللي هو الروح بتشتغل على دي وتنشغل بيها هي اللي تستاهل هي دي اللي هتعمر احنا مش مديونين لأجسادنا في حاجة عشان كده ربنا يسوع له المجد له كده شعارات صريحة و مش عارف أقولها إيه مفاجئة يقول من ي- ي- يريد أن يخلص نفسه يهلكها ومن يهلك نفسه من أجل يجدها يعني اللي هيراعي جسده زيادة قوي هو بيضيع أبديته واللي بيدوس على جسده شوية أو بيهمله شوية لحساب الروحيات هو ده اللي هيلاقي نفسه صح هو ده اللي هيقوم جسده قيامة الأبرار إنما إحنا بنقلد الناس اللي حواليه إن كان إنساننا الخارج يفنى الداخل يتجدد يوما فيوما لأن ضيقتنا الوقتية الخفيفة تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقة المجد أبدي تلاقي كل الناس رافضة التعب ورافضة الألم ورافضة التجارب ورافضة الصليب مع أنه هو ده اللي بيتقل الإنسان الداخلي هو ده سر نمو الإنسان الداخلي أما سر راحة الإنسان الخارجي هو الراحة لكن التعب أفيد للإنسان الداخلي فاللي بيختار الراحة يبقى بيشتغل لحساب الخارج مش الداخل في كورنثوس الثانية خمسة معلمنا بولس يعبر عن اشتياقاته للسماء بشكل صريح ويقول ايه ونحن مستوطنون في الجسد نحن متغربون عن الرب يعني طول ما احنا محبوسين في الجسم ده احنا مهما عرفنا ربنا هنفضل عنه غرب مش قادرين نشبع بيه كفايه مهما صليت وتعزيت ما تجيش جز- جنب لحظة واحدة في الأبدية برضه اسمك غريب في هذا العالم لما نقول في القداس ونحن أيضا الغرباء في هذا العالم احفظنا في إيمانك غرب ليه طب ما احنا أولاد ربنا جوه الكنيسة لا بس برضه غريب فاضل أخلع هذا الجسد عشان أستوطن عند الرب طول ما أنا مستوطن في هذا الجسد أنا غريب عند ربنا يقول بعدها نثق ونصر بالأولى أن نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب يحكوا عن سيدنا أنبا مكاريوس اللي تنيح من سنوات بسيطة انه حكى انه مات وقام قبل كده معرفش سمعته ولا لا من ضمن ما حكى قال تعبير جميل قوي هو العذراء يعني طلبت من ربنا يمد في عمره شوية فبعد ما جاله heart attack وقالوا مات بعدها ساعتين او حاجة ربنا اداله عمر تاني انما حكى تعبير عجيب جدا قال اول ما ما روحي خرجت من جسدي شفت مكاريوس نايم ومكاريوس واقف بس كنت فرحان فرحة عمري ما فرحتها يعني هو عبر عن خروج روحه من جسده بتعبير غريب بيقول شفته نايم بس غريب عني الجسم بتاعي نايم قصاد مني بس انا بره وفرحان فرحة مش عادية لا يعبر عنها وبعد كده قالوا لا يرجع تاني فدخلت فحسيت اني رجعت السجن تاني اتحبست تاني ده سجن سجن احنا بنحزن على الموتى لكن لو كانوا ابرار يا فرحتهم في اللحظه دي طوباهم في اللحظه دي لانه ده لحظه انطلاق العصفور من فخ الصياد الفخ انكسر اخيرا ونحن نجون اخرج من الحبس نفسي كان عندنا واحد لقوه قال للسكرتير بتاعه اكتب لي المزمور ده عشان عاوز اخده اصلي بيه في الطياره نزل في الترانزيت حط راسه راح السما لقوا في المزمور ايه اخرج من الحبس نفسي ما احنا كل يوم في صلاة النوم الكنيسة حطلنا الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام وبعدين لو الواحد راجع نفسه يبقى عاوز يقول لربنا اوعى تصدق يا رب انما هو بيقول كده من فرحته بالأبدية الإنسان الروحاني لازم يعبر كل يوم عن اشتياقه للخروج من الجسد دي مش حاجة يعني غريبة ده هو لو فاهم صح هيقول كده أطلق عبدك أطلق دي يعني حرية احنا محبوسين بس هو لو ايه لو عايش بالروح فهتطلع منه تلقائي آه صورة بقى بتاعت النسر في سلم الدرجة كده في تشبيه غريب في شوية يعني رهبانية شوية وأظن أنتوا سمعتوه قبل كده بس نقوله تاني لأنه لأنه جميل واحد من الرهبان العتاولة الكبار قال لابنه يا ابني لو ربطنا رجل نسر في رجل كلب وبعدين أكلنا الكلب ومنعنا الأكل عن النسر يحصل إيه؟ قال له يا ابويا الكلب صحته تحلو ويجري ويجر النسر وراه يكسره قال له طب لو عكسنا قعدنا نأكل النسر وأكلنا الكلب بحساب قال له لا ده النسر يشد حيله ويطير وياخد الكلب ويطلع قال له فهمت حاجة قال له لا قال له النسر ده زي روحك والكلب ده زي جسدك هتغذي وتعيش لجسدك بس روحك هت... هتتكسر في الدنيا هتتجرح في الدنيا الكلب هيشد روحك وراك وكأن لا روح فيك إنما بقى لو أكلت النسر تمام واديت الكلب عشان يعيش النسر أقوى من الكلب وهيسحبه ويطلع بيه لكي يتمجد معه عشان يصير جسدا ممجدا فاهمين المعنى في حاجات بقى تعمل كنترول على الجسد وتعطي الانطلاق للروح حاجات كتير تحت شعار قاله معلمنا بولس حتى عن نفسه لما قال اقمع جسدي واستعبده لألا بعدما كرست للآخرين أصير أنا نفسي مرفوضة هنقول بعضها يعني الحاجات دي في حاجات كتير قوي أول حاجة يمكن وأهم حاجة في الحياة الأرثوذكسية بتاعتنا دي سر التناول بالرغم إنك بتاكل بجسدك إنما تمتلئ بروحك أنت ما بتشبعش جسديا إنما بتشبع روحيا فربنا يسوع له المجد استخدم أجسادنا للتمتع بسكناه في أرواحنا عشان كده في اسمها للقديس كيرلس لما يقول لما ناكل جسدك نمتلئ بروحك يعني الموضوع أصله مش حسي ده هو أعمق وأعظم من كل حس فسر التناول يقوي روحك غذاء للنسر عشان كده الأتقياء حياتهم في المسبح حياتهم في المسبح اجمعوا لي أتقيائي القاطعين عهدي على ذبيحه السماء والأرض بتدور على دول مين اللي أغلى حاجة عنده جسد ربنا ودمه المن السماوي اللي عايشين بيه ده اللي أكلوا المن ماتوا لكن من يأكلني يحيا بيه فتلاحظوا أن الإنسان الروحاني أهم يوم عنده يوم الحد أو يوم التناول وأهم لحظة عنده هي لحظة الاتحاد بربنا بيعيش ليها بيعيش ليها لدرجة في واحد من القديسين قال تعبير جميل قوي في القرن الثاني أظن أو الثالث يقول المسيحيون يقيمون الإفخارستية والإفخارستية تقيم المسيحيين فاهمين يعني ايه؟ يعني عاوز تلخص يعني ايه مسيحي تقول كده المسيحيين شغلتهم يعملوا إفخارستية والإفخارستية هي اللي بتعملهم مسيحيين كأن ده يعني كل اللي يهمك تعرفه عن مسيح لأنه مفيش أعظم من كده آه ناخد الجنب اليمين التوبة والاعتراف طبعا اللي بتسبق التقدم للأسرار أو حياة التوبة المستمرة حياة التوبة هي عملية الشفت المستمر من الجسد للروح خلي بالك الخطية ترجع السهم ناحية الجسد والتوبة تعدله ناحية الروح وبعدين تتزحلق تاني تيجي كده تقوم بالتوبة ترجع كده وهكذا وماله وماله بس خليك كده أكتر وما تطولش تحت يعني لما تيجي كده تعدل بسرعة لأن الصديق يسقط ويقوم سبع مرات هو المهم كده اتزحلقت يا رب سامحني وكمل مزامير وصلاة وخلاص يبقى أنت شغال في حساب الروح برضه وزي ما علمنا واحد من القديسين ربنا مش هيقول لك غلطت ليه هيقول لك ما توبتش ليه ما السكة سهلة ما الرحمة واسعة الصلاة إن كان الأكل والشرب هو عنوان الحياة الجسدية فالصلاة هي عنوان الحياة الروحية إن كان الإنسان الجسداني أهم حاجة بيعملها إنه ياكل ويشرب فالإنسان الروحاني أهم حاجة يعملها إنه يصلي يصلي كل أنواع الصلاة في كل لحظة في كل مكان بكل الطرق لأن الصلاة هي اتصاله بالسماء لو اتقطع راحت حياته الروحية وراحت معاه حياته الأبدية السجود السجود في حتة قمع للجسد أصل الواحد فينا رافع راسه وطول ما هو رافع راسه بيتهيأ له إن هو يعني رافع راسه إنما الحقيقة اللي إحنا مش شايفينها إن الخطية ذلتنا كتير أوي ومبهدلانا ومضيعة كرامتنا كأولاد الله فلما الواحد بيعترف ان الخطيه جابته الارض بينزل راسه للارض عشان يقول له يا رب انا كنت شبهك وبقيت تاني ترابي انما انا هرفص التراب وارجع تاني ابقى سماوي فاهمين المطانيه شكلها ايه المطانيه معناها ان انا بفتكر انت يا ادم تراب والخطيه هترجعك للتراب وبالتوبه تقاوم التراب وترفع راسك وتقول له لا انا سماوي زيك أنا تبعك روحك فيا باكل جسدك فأنا مش تبع التراب فكل حركة سجود وعبادة هي اعتراف بالحقيقة دي إن كانت الخطية بتجيب رأس الأرض فالتوبة بترفع رأسي للسماء تاني وإن كان جسدي بيذلني عشان يرجعني تراب فروحي بتشدني عشان أرجع أورث مع المسيح الخدمة الخدمة برضو بتنقلك من إنسان جسداني لإنسان روحاني إزاي؟ من علامات الجسدانية الأنانية من علامات الإنسان الطبيعي إنه مشغول بنفسه جدا وإنه self-centered وإن أهم حاجة عنده نفسه التوبة تعمل إيه؟ تنقله من إنه يفكر في نفسه ويفكر في غيره الخدمة بتعمل إيه؟ بتطلع center تفكيرك او ال focus بتاعك من انا لاخرين بتحررك من ذاتك ومن جسدك بالتالي بدل ما كنت بتتعب عشان تاكل انت بتتعب عشان تاكل ناس تانيين وعشان تخدم ناس تانيين وبقيت عايش مش لنفسك عايش لحساب اخرين كده انت ماشي في اتجاه روحي مية في المية كده انت بقيت شبه السماوي الذي جاء لا ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين مسيح له المجد هو الشخص الوحيد اللي عاش كل حياته في كل لحظة لحساب الآخرين ما عاش لحظة لحساب نفسه لأن هو جاء من أجل الخطأ تجسد من أجلنا يعني من البداية من أجلنا ومن أجلنا نحن البشر صلب ومن أجلنا قام ومن أجلنا صعد ومن أجلنا كل حاجة من أجلنا حقيقة كده مكررة في قانون الإيمان من أجلنا من أجلنا الصوم الصوم عملية برضو ضبط الجسد اقمع جسدي واستعبده ما هو اللي بياكل براحته قوي معناه اللي بيحكمه جسده ايه اللي جسدك عاوزه انما اللي بيبتدي يحط ضوابط ده عاوز يخلي روحه بلا ضابط اما جسده فمظبوط ما احنا قلنا يا هنضيق على الكلب يا هنضيق على النسر مش هينفع تاكل الاثنين هتضيق على واحد اظن الانبا انطونيوس كان قال هو او حد تاني مش فاكر يخطئ من يظن انه وجد طريق الباب الضيق إن لم يعلم كيف يضيق على بطنه وعلى لسانه يعني يبقى لسه ما لقيتش الباب مش الباب الضيق ده بتاع السماء عشان تعرف سكته لازم تعرف تضيق على لسانك وتضيق على بطنك يعني تتكلم بحساب وتاكل بحساب حاجة تاني تخلي الواحد ينتقل من حساب الجسد لحساب الروح كلمة ربنا كلمة ربنا هي الغذاء هي الأكل والشرب لما الشيطان جه يحارب ربنا يسوع له المجد كانت إجابته الجميلة البسيطة ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان كنت يا شيطان بتتكلم عن إنسان كجسد أيوة بيعيش بقى بخبز بس الحياة كحياة مش مجرد جسد حياة الإنسان الحقيقية بل بكل كلمة تخرج من فم الله الإنسان الروحاني بيشبع بكلمة ربنا وجد كلامك فأكلته فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي أكتر من مرة في أرمية وفي الرؤية يقول له خد كل ونلاقي ربنا بيدي النبي من دول سفر بيحطه في بقه يقول له كله كله مش اقراه ولا احفظه ولا افهمه كله واهضمه واشبع بيه ده أكتر كتير من مجرد الأكل والشرب آخر حاجة الهروب لو عاوز تبقى شخص روحاني لازم تتعلم تهرب من الحاحات جسدك جسدك عاوز كرامة زيادة اهرب جسدك عاوز راحة زيادة اهرب جسدك عاوز ينتقم لنفسه اهرب جسدك في شهوة قدام منه اهرب عشان تعيش بالروح مش بالجسد عظمة يوسف العفيف اللي خلانا لغاية النهاردة عارفينه وعارفين تاريخه هي أيام التحدي اللي ما كانش حد حاسس بيه وهو شاب وفي إلحاح من مرات سيده مرات سيده ويوميا مش يوم واحد بتعرض عليه خطية سهلة جدا وهو يقاوم ويهرب بعد كده كبر قوي في عينين ربنا حاشا لي أن أفعل هذا الشر كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله فاتنقل إلى حساب الروح وصار رمز للمسيح له المجد في جامعة خمسة بقى كما خرج من بطن أمه عريانا يرجع ذاهبا كما جاء أنا بفكركم بكما ابتدينا وقلنا أنه الإنسان يرجع إلى التراب كما كان وهنا في جامعة خمسة يقول أن الإنسان يرجع عريان كما جاء ولا يأخذ شيئا من تعبه فيذهب به في يده مش هياخد حاجة كما جاء كما كان وربنا يسوع له المجد يقول ما تحوش في الدنيا كتير اكنس في السماء وخلي بالك أساس كل الجسم ده كله عينك عينك دي هي مداخل كل الشرور هي اللي تجيب الإدانة تجيب الشهوة وتجيب الطمع وتجيب كل حاجة حط على عينك حارس وظبط الحتة دي فيكون جسدك كله يكون نيرا فلنسمع ختام الأمر كله اتق الله واحفظ وصاياه لأن هذا هو الإنسان كله تعريف الإنسان في العلم تعريفات كتير قوي وصلت انه مرة قالوا حيوان اجتماعي لا تعريف الروحي بقى الإنسان هو اتقى الله واحفظ وصاياه هو ده الشعار اللي يخليك بني آدم بس مش هتبقى بني آدم هتترقى من بني آدم إلى ابن الله لأنك لزقت في السماوي وكما لبسنا صورة التراب سنلبس أيضا صورة السماوي لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد